السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ألف ختمة قرآن وتلتمية قصر في الجنة في ربع ساعة في شهر رمضان تعالوا نعرف بعد ما نصلى على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم جاءت أيام الخير وأيام البركة والرحمة والمغفرة والعتق من النيران أقبل شهر رمضان كل عام وأنتم بخير كل عام وأنتم إلى الله أقرب وأسعو الله عز وجل أن يحقن دماء أهلنا وأحبابنا في غزة وسائر فلسطين وفي سوريا وفي السودان وفي ليبيا وفي اليمن وفي كل بلاد المسلمين يا رب العالمين اللهم آمين جاءت أيام الخير هنصلي التراويح طبعا كل ليلة خلف الإمام حتى ينصرف سواء الإمام بقى كان بيوتر في التراويح أو بيصلي التراويح بدون وتر ويبقى يوتر بعد ذلك في التهجد يعني كما يفعل المهم إن احنا نصلي خلف الإمام لحد ما يخلص صلاة يعني لحد ما ينصرف يعني ايه لحد ما ينصرف يعني لحد ما يسلم من اخر ركعه مش معناها لحد ما يخرج من المسجد يبقى كلمه ينصرف يعني ينصرف من الصلاه ما الدليل على ذلك بقى ان احنا لو صلينا خلف الامام لحد ما يخلص بيتكتب لنا قيام ليله كامله من العشاء الى الفجر الدليل ما رواه الامام الترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام خلف الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة يتكتب لنا قيام ليلة كاملة لو صلينا التراويح خلف الإمام لحد ما يخلص بفضل الله سبحانه وتعالى نعمل بقى حاجة تانية وده اللي أنا عايز أقول لكم عليه النهاردة يبقى رقم واحد هم حاجتين رقم واحد ما نسيبش الإمام لحد ما يخلص طب يا شيخ محمود أصلا أنا عايز أوتر في آخر الليل أنا معرفش إيه السر يعني هو الوتر يتصلى في أي وقت في أول الليل في نص الليل في آخر الليل أصلي بحرص على الوتر علشان الدعاء طب ده أقرب ما يكون العبد من ربه مش وهو بيوتر لا وهو ساجد وده نص حديث رواه الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء وفي رواية عند الترمذي بسند صحيح أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الأخير تمام يبقى إذا لو جمعنا بين الروايتين فأقرب ما يكون العبد من ربه في جوف الليل الأخير يعني في الثلث الأخير وهو ساجد بين يدي الله سبحانه وتعالى فلما نلاقي الإمام بيصلي الوتر ما نسيبوش ونخرج وإلا هيتكتب لنا القدر اللي صليناه لكن لن يكتب لنا قيام ليلة كاملة إنما لو صلينا خلف الإمام لحد ما يخلص طب لنفترض إن واحد برضه مصر يوتر في البيت ما هو إحنا عندنا قاعدة وعندنا حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وتران في ليلة واحدة يبقى مش هنصلي الوتر مرتين طب نعمل إيه؟ نصلي خلف الإمام لحد ما يوتر وبعد ما يسلم نقوم نجيب ركعة تانية يبقى كده خليناها شفع ونوتر بقى في آخر ليل مفيش مشكلة المهم اوعى حد يسيب الامام دي الخطوه الاولى الخطوه الثانيه ودي برضو خطوه مهمه جدا جدا هنيجي بقى كل ليلة من أول رمضان أول رمضان ما بيبدأش يوم واحد رمضان لا ده بيبدأ في آخر يوم من شعبان ويبقى صابح بكرة رمضان لأن يعني في ناس ما بتاخدش بالها بتقول يعني اه بنصوم وبعدين بالليل نصلي التراويح ده اول يوم في رمضان ده دي الليله الثانيه في التراويح انما الليله الاولى من رمضان بالليل اللي هو اخر يوم في شعبان بالليل بعد العشاء بنبدا اول ليله التراويح هنعمل ايه بقى نصلي بقى ركعتين في التلت الاخير من الليل طول الشهر ما ننساهمش سواء كنا بنصلي تراويح بنصلي تهجد بنعمل اي حاجه خلي الركعتين دول على جنب مش هياخدوا مننا اكتر من ربع ساعه تلت ساعه بالكتير لكن هنغنم من وراها الف ختمه قران 300 قصر في الجنه بفضل الله سبحانه وتعالى قال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم ينزل ربنا عز وجل إلى السماء الدنيا كل ليلة فينادي على عبادي ويقول أنا الملك من ذا الذي يدعوني فأجيبه من ذا الذي يسألني فأعطيه من ذا الذي يستغفرني فأغفر له فلما نكون بقى كده في وقت اللي هو أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الأخير والله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله وكماله ويقول لنا من يدعوني ومن يسألني ومن يستغفرني وإحنا بنطلب وبنسأل ربنا من خير الدنيا والآخرة عايزين إيه أكتر من كده ففي الوقت ده هنصلي ركعتين في حوالي ربع ساعة أو تلت ساعة بالكتير بفضل الله هنقرأ فيها بإيه يا شيخ محمود هنقرأ بفاتحة الكتاب في الركعة الأولى ومعاها عدد معين من سورة الإخلاص اللي هي قل هو الله أحد أنا مش عايز أحدد لحضراتكم عدد عشان ما يبقاش ما يبقاش ابتداع لكن انا بقول لحضراتكم لو حبيتوا تاخدوا الاجر اللي انا بذكره ده يبقى هنصلي في الركعه الاولى بالفاتحه وقل هو الله احد هنقراها خمسين مره طب اظبطها ازاي ديت بالمسبحه بكل بساطه حاططها في صباعي تمام وبصلي بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد دوست فيهاش مشكله خالص فيهاش اي مشكله ولا هتشغلني في اي حاجه لحد اما تعد خمسين وتركع ولحد ما تعدي خمسين وتركعي يبقى في الركعة الأولى الفاتحة وقل هو الله أحد خمسين مرة وبقول مش على سبيل التحديد أنا بدي فقط مثال تمام كده يبقى قل هو الله أحد خمسين مرة بعد الفاتحة ونكمل ال- ال- الركعة كلها ونقوم نجيب الركعة التانية نقرأ برضو الفاتحة وقل هو الله أحد خمسين مرة يبقى كده صلينا في الركعتين دولت بقل هو الله أحد كم مرة 100 مرة جميل جدا عندنا بقى هنا يا حبايبي كذا حديث يوضح لكم بقى الثواب ده هناخده ازاي رقم واحد في الحديث الذي رواه أبو داود بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام بعشر آيات خدوا بالكم من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين ومن قام بمئة آية كتب من القانتين بالتاء يعني يكتب لنا قيام ليلة كاملة ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين يعني من أصحاب القناطير المقنطرة من الحسنات فلو صلينا في الركعة الأولى بالفاتحة وقل هو الله أحد خمسين مرة والركعة الثانية بالفاتحة وقل هو الله أحد خمسين مرة يبقى كده صلينا في اليوم دوت بمئة مرة بقل هو الله أحد والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في البخاري ومسلم قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن احنا هنقرأ منها كل يوم 100 مرة في الشهر اللي هو 30 يوم يبقى كام 100 في 30 بكام ب 3000 مرة احنا لو قرأناها 3 مرات ناخد ثواب قراءة القرآن كاملا في الثواب وليس في الإجزاء يعني ايه يا شيخ محمود في الثواب وليس في الإجزاء يعني اخد ثواب قراءة القرآن كاملا لكنها لا تجزئ عن قراءة الفاتحة في الصلاة والدليل على هذا لو قلت الله أكبر وقرأ ولم أقرأ الفاتحة لو قلت الله أكبر في الصلاة ولم أقرأ الفاتحة وقرأت كل هو الله أحد ثلاث مرات كأني قرأت القرآن كله في الثواب ثم ركعت وأتممت الصلاة فالصلاة باطلة لأن عندنا نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة إلا بأم الكتاب يعني لا صلاة إلا بالفاتحة واضح كده يبقى إذا هاخد هنا أجر عظيم جدا هاخد أجر في الثواب وليس في الإجزاء هنقرأها كل يوم 100 مرة في الصلاة في 30 يوم أدي 3000 مرة 3000 في كل 3 مرات بيتكتب لي ختمة قرآن كاملة طب ال 3000 لما نقسمهم على الثلاثة آه ما شاء الله يبقى كده ادانا ألف ختمة قرآن في رمضان في الثواب وليس في الإجزاء بفضل الله سبحانه وتعالى طيب والتلات تلاف مرة دولت لو حسبناها بقى بقصور الجنة فالنبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند أحمد بسند صحيح من قرأ قل هو الله أحد عشر مرات بنى الله له بيتا في الجنة يبقى بكل عشر مرات هيتبني لنا بيت في الجنة احنا هنقرأها في الشهر قد ايه 3000 مرة لما نقسمها على العشرة يطلع لنا 300 قصر في الجنة انا ما بحطش عناوين اعتباطا كده عشان جذب الناس لا انا بدي لحضراتكم الدليل من السنة الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم واحد يطلع يقول لك بس يا شيخنا ده في شيخ ضعف حديث من قرأ قل هو الله أحد عشر مرات بنى الله له بيتا في الجنة أقول لك ال- يعني أعلم أهل الحديث فيما رأيت على مدى عمري كله هو العلامة الألباني مصحح الحديث في صحيح الجامع فاطمئنوا بفضل الله سبحانه وتعالى يبقى إذا يا حبايبي هنقرأها في الشهر كله 3000 مرة كل يوم 100 مرة في الركعتين في الشهر يبقى 3000 مرة 3000 لما نقسمهم على 3 يساوي 1000 ختمة قرآن لما نقسمهم على 10 يساوي 300 قصر في الجنة ولسه في كمان حاجتين كمان أيوة نعم لما النبي صلى الله عليه وسلم والحديث رواه البخاري ومسلم أمر رجلا على سرية فكان يصلي بهم على طول بالفاتحة وصورة وقل هو الله أحد لازم قل هو الله أحد في كل ركعة فلما شكوا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال سألوه لماذا يفعل ذلك قال لأنها صفة الرحمن فأنا أحبها فقال صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله عز وجل أحبه لحبه إياها يبقى نفوز بمحبة ربنا سبحانه وتعالى لحبنا لتلك السورة ولحبنا للقرآن كله تمام وال- والحديث الأخير لما النبي صلى الله عليه وسلم سأل هذا الرجل عن سبب قراءته لسورة الإخلاص اللي يقول راحت في كل ركعة فقال يا رسول الله لأني أحبها قال حبك إياها أدخلك الجنة يبقى إذا سبب لدخول الجنة وسبب للفوز بمحبة الله سبحانه وتعالى وسبب للفوز بألف ختمة قرآن في شهر رمضان وسبب للفوز ب 300 قصر في الجنة كل ده بركعتين في ربع ساعة أو تلت ساعة في التلت الأخير من الليل بفضل الله نقرأ في الركعة الأولى بالفاتحة و50 مرة كل هو لاحظ قلت على ليس على سبيل التحديد اللي عايز يزود أو ينقص براحته تمام وفي الركعة الثانية الفاتحة وقل هو الله أحد 50 مرة نفوز بألف ختمة قرآن 300 قصر في الجنة نفوز بمحبة ربنا نفوز بجنة الرحمن التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر بحبكم في الله أسأل الله أن يجمعني وإياكم مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته